بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد عنوان تاني رؤية الله في الرحماء لما الواحد يبقى رحوم او رحيم ويبقى رؤوف بيبقى شبه ربنا لأن صفة من صفات الله الواضحة أنه رحيم ورؤوف أو كثير الرحمة وكثير الرأفة فممكن الواحد يشوف ربنا في الشخص الرحيم أو لما يبقى هو إنسان رحيم سهل, سهل أن الناس تشوف ربنا فيه وهنبتدي بآية بتقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح يعني دي وصية خليك لطيف ويعني أنا هركز على كلمة اللطف أو يعني الرحمة مش بمعنى حب الفقراء يعني دي ليها موضوع تاني إنما هنا مقصود بيه اللطف في العلاقات أو بي كايند يعني خليك طيب هيجي أول واحد سؤال يقول هو ده ينفع أبقى طيب يعني ولا هي دي طبيعة لا دي مش طبيعة دي وصية ايه الفرق بين الطبيعة والوصية انت طبيعتك كإنسان فيك استعداد تبقى طيب وتبقى لطيف وتبقى رحيم انما طباعك اتشكلت غير طبيعتك طباعك اتشكلت مع التربية والظروف والبيت والصدمات اللي شفتها يمكن قلبك بقى ناشف يمكن بقيت جاف يمكن فقدت الطيبة الطبيعية اللي كان ربنا عايز يحطها فيك فلما الإنجيل بيقولوا كونوا لطفاء معناه أن دي وصية أنت تختار تبقى كده ما تفسبش الظروف تخليك كده مش هتبقى كده لا هي الشطارة ان احنا لما بنسمع وعظة او بندرس الانجيل احنا بنختار نبقى ايه انما اغلب الناس للأسف سايبة نفسها الدنيا تمشيها والناس الدنيا ما بتعملش قديسين الدنيا بتعمل نسخ باهتة من أشرار بدرجات مختلفة طبيعة الدنيا كده إنما الإنجيل مصنع قديسين الروح القدس شغلته يعمل قديسين بس امشي معه ومع كلامه فلما بيقول كونوا لطفاء دي معناها في وصية هنا مطلوب فأنت لما بتسمع وصية بتختار تبقى كده بختار أكون لطيف ودي دي محتاجة شغل بقى ده اللي هنشوفه دلوقتي فآية تانية في كلوسي 3 يقول البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات تعبير جميل شوية البسوا كمختار الله انت ربنا اختارك تبقى شبهه واختارك تدخل السماء ما ينفعش تدخل السماء بالدراع طبيعي لازم تبقى يعني في حاجة كده تميزك عن اللي حواليك إن كنت مختار الله محبوب وقديس خلي من جواك أحشاء رأفة يعني خليك أحن من بقية الناس خليك جواك رأفة ورحمة أكتر من الناس أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أنام تعبير put on put on دي يعني البسها حطها حط لأنه أغلبنا بنستنى تيجي لوحدها ما بتجيش سنة وعشرة ما بتجيش لكن لما تركز فيها تيجي الرحمة أو الرأفة هي التعبير العملي للحب لأن برضو أغلبنا بنفتكر وصايا الحب معناه أنك تحس بحاجة لا ربنا مش بيركز في الأحاسيس قوي زي ما, زي ما احنا بنتخيل ربنا بيركز أكتر في ال actions في ال expression of love ده الأهم على فكرة فلما بتكون رحيم أو رؤوف ده تعبير عن حب وممكن تبتدي بيه لغاية ما الحب يملأ قلبك يعني لكن لازم تعمل حاجة ما تستناش تحس بحاجة أغلبنا بيستنى يحس ولو مؤاخذة ما بيجيش الإحساس بالساهل إنما المطلوب مش نحس المطلوب نعمل حاجة برضو الشيطان شاطر إنه يقلب دماغنا بقولة إيه ما يمكن لو أنا بقيت رحيم أو كايند الناس تستغلني الشيطان دايما يملأ ودهنا بالفكرة دي لا لا هيستغفلوك هيستغلوك ما تبقاش طيب يعني ربنا يقول خليك طيب والشيطان يقول لك عيني عينك ما تبقاش طيب ونمشي مع الشيطان وساعات نقولها لأولادنا للأسف تعبيرات عكس اللي قصده ربنا نقول له ما تبقاش طيب طب ده ربنا بيقول خليك طيب احنا كده بنبوظ العيال بنبوظ الدنيا وزي ما احنا قلنا الحب محتاج إلى حكمة لكن خليك طيب ليه الواحد لازم يبقى طيب أو رحيم أو رؤوف أولا لأن ربنا رحيم ربنا طيب وأظن كل واحد فينا يقدر مع سنين طويلة يقول ربنا طيب طيب بتبان في حاجات كتير قوي يعني ربنا عمره ما بيعاملنا بالمثل يبقى الواحد ملخبط ولو راجع نفسه يلاقي أخطاء ضخمة وفي نفس الوقت اللي فيه بركة وبركة هوش حاسسها إن ال... إنه ده مش مجهوده لا ده أكتر من مجهوده إن الواحد يرجع لربنا في أي وقت غلطان ويقول له سامحني يا رب بيحس إن ربنا فتح بابه وأحضانه طيب الناس ما بتسامحش كده ربنا بيسامح وربنا بيدي مع ان اللي قدامه ما يستاهلش وانا من اللي ما يستاهلوش فالواحد بيحس لا ربنا طيب فكون ربنا طيب وكريم ولطيف ورحيم ما ينفعش تقول له ابانا وانت بقى عكس كده خالص ما تجيش طيب انت بدل بتقول ابانا دي مسؤولية عليك عشان كده بنقول اجعلنا مستحقين نقول ابانا طب انت ابويا خليني طيب زيك لازم ابقى كريم زيك ولطيف ورحيم فأفسس اثنين يقول ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا يعني ده انتوا لسه ما شفتوش ده في الظهور الآتية الواحد هيكتشف ان ربنا طيب جدا جدا يمكن نكتشفها النهاردة شوية انما غنى نعمته الفائق باللطف علينا دي لسه بقى دي لما نروح السماء هنبص كده باكورز كده ونبص على الدنيا اللي عشناها ونقول معقول وصلنا السماء احنا ما كناش نستاهل خالص وبعدين ما تتفاجئ ان السما دي يعني اكثر جدا مما تظن او تفتكر والمكافأة كبيرة قوي طب على ايه يا رب ايه اللي عملناه يستاهل كل ده تبقى الاجابة البسيطة اصله طيب اصله كريم اصله رؤوف هي مش اصله لان اصلها انت كويس انت مش كويس انما هو كويس لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله فأول حاجة تخليك طيب إنك تبقى شبه ربنا فلما بيقول put on اللطف والوداع حط الصفة دي فيك حطها حط فيك حق ربنا كده لأن هو كده كل ما كان الواحد رحيم كل ما شبه ربنا أكتر يقال مرة تحكى قصة على القديس مكاريوس بعضكم عارفها يمكن أبو مقار أنه كان ماشي في البرية وبعدين قالوا له على يعني راهب عايش في الخطية وطبعا دي فضيحة يعني في في الرهبان وهو كل اللي اهتم بيه ازاي يستر على الراهب ده ودخل كده القلاية بتاعته وقعد في المكان اللي مستخبية فيه الست الشريرة دي ودخلوا الرهبان وراه فما لقوش حاجة طبعا ومشوا وبص لهم كده بعتاب يعني ليه تدينوا أخوكم وهو عارف أنه أنه الشخص ده مخطئ وبعدين مشي من سكات كده وبص له بحب ومشي مفيش ولا كلمة عتاب حتى يقال وهو طالع من القلاية بعدها بخطوات سمع صوت من السما بيقول له ايه طوباك يا مقاره لأنك تشبهت بسيدك تستر على الضعفاء ما تقلوش ازاي, وإزاي لا لا سمع صوت مصامة بيقول له يا بختك عرفت تشبه سيدك اللي بيستر على الناس في ضعفته طبعا الراهب ده تاب لأنه اتأثر بحب هذا الأب النقي اللي كل همه انه يستر عليه مش انه يأدبه ولا يطرده من الدير ولا لكن هي فكرة التشبه بربنا هل الواحد بيعرف يشبه ربنا في الحتة دي يبقى طيب مع الناس يستر على الناس الحاجة التانية اللي تخلينا متحمسين للفكرة مش بس نبقى نشبه ربنا ويبقى لنا نصيب معاه ان الحقيقة الرأفة او ال being kind يعني بتخلي اللي قصادك kind في, في, في اغلب الحالات لما بتتعامل بذوق غالبا بتلاقي شوية ذوق لما بتبقى لطيف بتجبر اللي قصادك على شوية لطف انت بتحدد الطريقة اللي الناس بتعاملك بيها في أغلب الأحوال أنا عارف أنه مفترض أن في ناس سيئة وخلاص لكن بدل عاوز الناس تعاملك حلو عاملهم حلو كل ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم سبق سبق بالصح ابتدي بنفسك عاوز الناس كلها كريمة خليك كريم عاوز كل اللي يعاملوك يستر عليك استر على الناس عاوز دايما أدب وأخلاق في التعامل خليك كده قبل ما تستنى من الناس وتطلب خلي ده مبدأك تقوم تاخد منهم أحسن حاجة الراجل الرحيم يحسد إلى نفسه في آية تقول كده في أمثال 11 الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه يعني لو كنت رحيم هتحسن لنفسك انت كسبان كده انما لو كنت انت قاسي هتقدر نفسك طيب يعني ايه الواحد بقى يبقى رحيم او يبقى رؤوف هنحطها في خمس كلمات هي الحقيقة انا غششها من حاجة انجلش فهي كلها بالاس اللي عاوز احفظها بالاس be sensitive be supportive be sympathetic be straightforward be spontaneous نقولها بقى عربي بقى خمس أنواع أو خمس سكك عشان تبقى رحيم خليك حساس وهنفهمها لأنه العربي مش دايما دقيق خليك مساند خليك متعاطف خليك مستقيم أو صريح خليك مبادر أو تلقائي هنوصل لها هنوصل لها واحدة واحدة نحكيها أول سكة عشان تبقى إنسان رحيم بالناس أو عندك رأفة خليك سنستيف خليك حساس أقول لكم حاجة إحنا كلنا حساسين جدا بس لنفسنا كلنا حساسين بزيادة للأسف بس مع نفسنا بس يعني لو قعدت يومين مثلا جالك شوية تعب والناس القريبين ما سألوش عليك يصعب عليك أوي ولو حد من القريبين تعب ممكن ما تسألش عليه لأنك مش حساس لتعبه أنت حساس لتعبك مش حساس لتعبه أنت حساس لتعبك فالمقصود أنك تبقى حساس مش حساس لنفسك لا تبقى حساس للي حواليك لأن اللي حواليك ممكن يكونوا مستنين كلمة مستنين إحساس مستنين نظرة مستنين طبطبة مستنين موقف إيجابي وانت بسبب عدم حساسيتك راحت منك فرص حب وفرص رأفات ولطف كتيرة قوي الحاجات دي بتفرق جدا مع الناس يقولوا لا لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا احنا طبيعي بنبص على نفسنا واحتياجاتنا انت عاوز اول ما تروح تعبان كل الناس تبقى حساسة لتعبك مقدرة انك تعبان الاكل جاهز البيت نظيف الدنيا هادية طيب ما فكرتش في اللي قصادك هو كمان تعبان من ايه مستني ايه انت بتاخدش بالك من دي ليه لانك انت مركز مع نفسك اكتر فاول سكة لبوت اون حط على نفسك البسه احشاء رأفات انك عود نفسك تحس باللي حواليك تحس بيهم ربنا حساس جدا وفي حياة ربنا يسوع على الأرض في لمسات كتيرة قوي تدل على حساسية عالية يعني مثلا لما انتهروا العيال كانت ممكن تعدي هو مشغول ميت واحد في ودانه مجرد شخطوا في العيال بعده على طول وقف كل حاجة وقال لهم لا لا هاتوهم هاتوهم وحضنهم وطبطب عليهم ليه؟ حس ان العيال اتجرحت بالنسبة للناس كلها ده عيال وده وقته لا ربنا كان حساس ليهم مش مهم اي حاجة المهم ما يتجرحوش ما يصعبش عليهم دي حساسية مش لنفسه للآخرين الحساس الرحمة دي تبتدي لما تبتدي تلاحظ احتياجات وآلام الآخرين تلاحظ تلاحظها ملاحظة تبقى عينك على اللي حواليك فلان شكله تعبان تعمل ايه عشان تساعده فلانة متضايقة طب ايه نسأل عليها ولا نعمل ايه ده مجرد التاتش الخفيف ده انك تحسس اللي قصادك ان عينك لمحت تعبه او مضايقته ده ممكن يشيل عنه نص الهم مجرد الاحساس انه لا حد يحس بيه بس مش طالب أكتر من كده في ناس كتيرة بتبقى مش مستنية أكتر من كده أغلب المشاكل الحقيقة الزوجية للأسف يعني جذورها الحقيقية عدم الإحساس أغلب المشاكل الزوجية الجذور بتاعتها الحقيقية عدم الإحساس عدم الإحساس بالآخر يعني اللي هي بمعنى آخر صريح أنانية كل طرف كل طرف مركز مع نفسه مركز في احتياجاته مش مركز التاني نفسه في ايه مستني ايه ومن هنا تلاقوا النكد وتلاقي في بيوت كتيرة هي ماشية بس مش سعيدة وفي بيوت مش ماشية وكل ده كان ممكن يبتدي لو الواحد عود نفسه يحس باللي معاه لو الواحد بس اللي خدها تدريب اسبوع صدقوني ولا شهر لو حطيت في بالك انك انظر حولك بس بمنظار جديد انظر حولك والمح مين تعبان مين متضايق النظرة اللي فيها حب دي نظرة ربنا يسوع لو عودت عينيك على كده هتلاقي نفسك حياتك اختلفت تماما بقى موقفك من الناس مختلف موقفك من الحياة كلها بقى مختلف بمجرد ان انت بقيت مور سنسيتيف الحساسية دي هتخلي كل الناس تحبك وتلاقي نفسك بتريح ناس كتير قوي ساعات بكلمة بمجرد الاهتمام البسيط في قصة لداود النبي في صمويل الثاني اصحاح تسعة تعرفين داود جه بعد شاول وشاول كان افترى على داود ياما ويعني لو طال يموته كان هيموته 100 مرة وشاول ويونسان وأولاد داود أغلبهم ماتوا في الحرب وداود حزن عليهم جدا بصدق ودارت الأيام وخلاص داود بقى ملك ومشغول بمئة حاجة وبعدين يحصل موقف مشهود لداود يحصل إيه يقول قال داود هل يوجد بعد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يونسان كان يونسان ابن شاول ده حبيب داود وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة فاستدعوه إلى داود وقال له الملك أأنت صيبة قال عبدك فقال الملك ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول أصنع معه إحسان الله فقال صيبة يوجد بعد ابن ليونسان أعرج الرجلين قال له الملك أين هو فقال صيبة للملك هو ذا هو في بيت مكير ابن فلان فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير فجاء مفيبوشس ابن يونسان وخر على وجهه وسجد وقال داود لمفيبوش يا مفيبوشس قال ها أنا ذا عبدك قال له داود لا تخف الراجل شكله جه مرعوب تعرفين الفراعنة يجي فرعون يمسح اسم فرعون اللي قبله بولاده بأحفاده ما يسيبلوش أثر فهو داود طبعا اتمرر كتير ويعني شاول افترى كتير إنما عكس المتوقع داود كان كل اللي بيفكر فيه لو في حد لسه عايش من بيت شاول هيبقى متمرر في مرار جواه بعد العز والمجد والملك اتنسى وبقى مهمل كل اللي جاي في بيت في بال داود عاوز اطمن لا يكون في حد مركون مظلوم فقالوا له في واحد اعرج قال كمان واعرج من بطن امه يعني عنده حاجات برضو ايه تجرحه اكتر قالوا هاتوه يمكن ما في بوشس لما جه كان مرعوب يا ترى داود هيعمل معايا ايه بعد اللي اتعمل فيه من جده شاول إنما فوجئ يقول له ما تخافش لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك وأرد لك كل حقول شاول أبيك وأنت تأكل خبزا على مائدتي فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي الراجل مش مصدق روحه قال لهم آخر حاجة تخطر لي على بال أن داود الملك يدور عليا وأنا بقيت كم مهمل واتنسيت خالص و واستاهل بسبب اللي عملوه جدي يعني قال له لا انت تيجي تاكل على مائدتي وكل خير ابوك ليك ما اقدرش امد ايدي عليك دي حتة حساسية جواه لان لا حد طلب ولا حد فكره ولا والموضوع خلص وداود وراه مليون حاجة يعملها كملك انها في حتة حساسية لا يكون في حد من بيت شاول تعبان وانا ما اهتمتش ادور على مصلحته تاني نقطة be supportive خليك مساند مش بس حساسية الحساسية مطلوبة انك تحس بالناس انما بعد الحساسية كمان في خطوة اخرى المساندة والمساندة ببساطة بتبتدي بكلمة على فكرة عشان كده آية جميلة تقول هدوء اللسان شجرة حياة واعوجاجه سحق في الروح يا ما ناس صدقوني أنقذتها كلمة كلمة من يأس من انتحار من إحباط فظيع من انحراف كلمة كلمة مساندة ممكن بتعمل تأثير أكتر من أي حاجة في الدنيا طب ما أنت لو أنت رحيم ورؤوف تستخ... تستخسر الكلام ليه ما تخلي لسانك ينقط تشجيع وينقط حب وينقط اهتمام وينقط تفاؤل الموت والحياة في يد اللسان اللي لسانه تقيل قوي ماشي يموت الناس في ناس لسانها لاذع تقيل اللسان التقيل بيقتل وانت مش ديان بيقتل ثقة الإنسان بنفسه بيقتل إحساس السعادة اللي موجود في الدنيا بيقتل المحبة اللي موجودة في أي جو مجرد اللسان الناس بتستسهل الكلام وفاكرة أن الكلام سهل و... ويرجع يقول لك وأنا كنت عملت إيه لا أنت قلت كلام صعب أنت قلت كلام ناشف أنت قلت كلام جارح أنت النقد المستمر بتاعك هد اللي قصادك سنة ورا سنة خلاه مفيش طعم للعيش إنما كان العكس لو كنت لسانك ده كله تشجيع وكله تفاؤل كان ممكن اللي قصادك ده يبقى أسعد واحد في الدنيا بنفس الظروف فعاوز تبقى رحيم اتعود تبقى مشجع تبقى مساند تسند اللي قصادك يا ترى الواحد فينا من النوع اللي سهل ينقد ويهزر ويتريق ده في ناس بتستمتع بالسخرية من اللي حواليها ويبقى ده يعني ايه style of life يعني طريقتهم منين ما يقعدوا يتريقوا كانوا على الموظفين اللي عندهم على العيال على الزوجة على الجيران على الأصدقاء بقى style of life موجود دلوقتي التريقة على الناس طب التريقة دي بتعور بالذات مع القريبين مع ان عكسها بيفرق جدا طب خسارة ده الحكاية كلها كلام برضو في قصة ليوسف لما يوسف في آخر حياة يعقوب أبوه يعقوب أبوه مات في مصر واخوات يوسف افتكروا انه بعد موت ابوهم يوسف هينتقم بقى تصوروا ان يوسف يعني اللي كان حايش ايده عنهم انه ابوه يعني مش هيسيبه يضر اخواته انما هم عملوا فيه وافتروا ضيعوا من عمره زيادة عن عشرين سنة بهدلة بسبب حكاية البير والبيع وال... لما جه الوقت بعد ما دفنوا يعقوب اجتمعوا ال11 اخ كده ودخلوا ليوسف وقالوا له على فكرة ايه ابوك وصى انك انت تسامحنا يعني فيوسف بكى في الوقت ده لان كان بعيد عن تفكيره خالص حكاية الانتقام والكلام ده وقال لهم كلام كله تشجيع هما كانوا مرعوبين منه لانه ده صاحب سلطة رئيس وزراء مصر يعمل اللي هو عاوزه قال لهم لا تخافوا هل انا مكان الله انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد بي خيرا عمرك واحد جاي حاسس بذنبه خففت عليه الإحساس بالذنب عرفت تعمل كده في مرة وهو غلطان في حقك جاي يعتذر لك أو جاي يلطف أو جاي يقول يعني آه يعني سامحني يعني بأي طريقة أنت هونت عليه الإحساس ده ولا انبسطت بقى بالإحساس وقعدت تدوس داود هون يوسف هون عليهم جدا قال لهم لا لا خالص يا جماعة أنا مش في بالي أنتوا قصدتوا شر أنا ربنا قصد بيه خير ما حصلش حاجة خالص ما حصلش حاجة عشرين سنة بهدلة وما حصلش حاجة ما حصلش حاجة ربنا عمل من وراها حاجات حلوة قوي بقى في مجاعة وفي خلاص من المجاعة بسببي وربنا رفعني بقيت رئيس وزراء لو ما كنتوش عملتوا اللي عملتوه كان زماني حتة راعي تعبان زيكم وهون جدا الخطأ بتاعهم مع انه في حقه هو شوف المساندة قد ايه تقدر ترفع الجلد فيلينج اللي عند اللي قصادك ولا بتزوده بالذات لما تكون في حقك هي دي ال- الرأفة والرحمة لأن ربنا بيعمل معانا كده على فكرة احنا ساعات نبقى مجرمين في حق ربنا ونيجي كده الواحد مكسور تلاقي ربنا بيقول لك ما حصلش حاجة ما حصلش حاجة ازاي يا رب انت مت بسبب الخطايا دي لا حصل وحصل كتير وربنا يتحس ان هو بيقول لك ما حصلش حاجة خلاص خطاياكم لا أعود أذكرها أنا نسيت الحاجات دي مش ببص عليها لأنه رحيم فقعد يقول لهم إيه الله قصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا الآن لا تخافوا أنا أعلكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم الواحد وهو بيقرأ يقول في باله ما يستهلوش إنما يوسف لا مسامح ومسامح قوي وبيعزيهم وبيسهل عليهم المأمورية مساندة الكلام الحلو بيصلح علاقات كتير قوي لو الواحد اتعود يقول كلام حلو في علاقات كتيرة قوي تتصلح وتبقى الحياة أسهل وأجمل الكلام الحلو يخلي الحياة أسهل وأجمل كتير ثالث صفة بي سمباثاتيك أو يعني خليك متعاطف هتقولوا إيه فرقها عن سنستيف الأولانية مجرد إنك تلقط بعينك احتياج الشخص إنك تحس كل واحد محتاج إيه التانية تقول كلمة حلوة التالتة تشاركوا الإحساس التعاطف مش مجرد إنك رصدت إحساس فلان رصدت ان مراتك متضايقه اليومين دول رصدت ان صديقك مهموم زياده رصدت انه والديك كبروا ومحتاجين اهتمام خاص وبقى يفرق معاهم قوي التليفون رصدتها التعاطف درجه اعلى ان انت الاحساس اللي عنده بقى شغلك بقيت حاسس باللي هو حاسه فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين صدقوني ساعات الواحد لما بيشارك في بعض ال... الآلام والضيقات أكتر حاجة تريح المتألم إحساسه إنك أنت حاسس بيه أظن مرة حكيت لكم عن حاجة حصلت مع أبونا بولس ربنا يديله الصحة كانت أم فقدت ابنها وكان ابن وحيد وكانت ست غلبانة وأرملة وكل ما يروح لها حد يقول لها آه ربنا اختاره مش عاجبها خالص الكلام ده بقى مش طايقاه فبتقفل في وش الكهنه والخدام ومش طايقه حد يقول لها الكلام ده وبعدين يعني هو راح لها بعد فتره فهو هي فتحت الباب ووشها ايه يعني بيقول له اتفضل من بس يعني امشي قام ابونا بحكمته دخل وقال لها ابتدى كل كلامه عن ايه انا مش عارف انت شايله التجربه دي ازاي انا فعلا لما بحط نفسي مكانك بقول دي حاجه لا تحتمل قعد كل كلامه يحسسها انه انت فعلا اللي انت فيه ده صعب جدا ومش مفهوم وليه ممكن يحصل كده لأول مرة دموعها تنزل وتقول له كل اللي جم قبلك تعبوني كانوا فاكرين بيهونوا عليا وهم بيدوسوا عليا لان هم عاوزين يقولوا ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه ازاي فمجرد ان هو حسسها بس هو حاسس وما عادش يتكلم خالص بقى في كلام روحي وكلام وعظ و- وحاسس بالهم لما وصل لها الاحساس ده حبته قوي وبقت فرحانه بيه وبزيارته وبكلامه ورجعت الكنيسه و... لمجرد انه عارف يوصل لها احساس ايوه انت شايله جبل طبعا احنا ساعات بنغلط في الحته دي بن... بنوعظ لا الناس مش محتاجه وعظ في الوقت ده وهكذا في حاجات كتير في الافراح برضو مجرد انك تشارك الفرحه بتاعت اي حد لما يكون ابنك راجع وعامل حاجه حلوه نجح في ماتش نجح في في امتحان وشك بيفرق لو انت قد كده فرحان بيه ومبسوط وبتاع حتى لو بتعملها تمثيلية غير لما عدت عادي كده يعني كسرت نفسه لأنها وهو بيقول الخبر مستني الدنيا تهيص هو مستني مش مستني أكتر من كده ومش مستني هدية ومش مستني هو بس عاوز ال- التعاطف ده المشاركة دي المشاركة دي هي بالنسبة له تديله بهجة وسعادة هي دي الرأفة والرحمة إنما أنت لما تحرمه من المشاركة دي ويبقى يعني impressionless كده يعني ما بتعملش أي انطباعات ولا expressionless ما فيش أي حاجة بتطلع منك يقول عبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مترفقا بالجميع انك تبقى حنين على كل واحد إنما الاستخفاف بمشاعر الناس بيوجع هنا في موقف مشهور لربنا يسوع لما راح عند بيت مريم ومرس ربنا يسوع ابتدى يسندهم بالكلام ما كانوش راضيين يتسندوا هيقوم أخوكي مش قادرة مش مش مش قابلة مش قابلة حكاية إنه جه متأخر دي مريم ومرس مش مسامحين ربنا يسوع إنه اتأخر عليهم مش مسامحينه صعبان عليهم وشايلين منه لما وقف عند القبر وربنا يسوع يدرك تماما ان ما هي الا دقايق والعذر هيطلع ماشي بكى يسوع طب يا رب ازاي هتبكي وانت فاهم كويس هتعمل ايه ما تمشيش لا مش هما بيعيطوا ربنا ما منعش دموعه تنزل ما منعش نفسه من الانفعال لان الانفعال ده هو اللي هي هيصلح الموقف بالنسبه لهم يعني انت حاسس بينا يعني انت حاسس اه طبعا حاسس خلاص ده اللي بيداوي ده قبل ما يقوم العذر فدموع ربنا يسوع كانت لوحدها رأفة ورحمة بيهم انه افتكروا ان ربنا يسوع مش فارق يعني لان كل كلامه عن السماء وعن الحياة الابدية و... ايوه انت شايف الحاجات دي وحاسس بيها زيادة احنا مش لسه مش واصلين لكده قال لهم لا وده انتوا فاكريني مش حاسس لا انا حاسس طبعا يعني ايه واحدة تفقد اخوها الشاب كده فجأة فبكى يسوع يبقى هنا ربنا بيتعاطف وطبعا دي بت- بتفرق معانا كتير قوي عاوز تبقى شبه ربنا يسوع حس بالناس زي ما بيحسوا الناس مش زي ما المفروض للأسف في ناس قلبها شديد شوية تلاقيها بتتكلم بالمفروض وهو المفروض ده يعني إيه؟ حد قادر يعمله بالراحة شوية واحد متضايق اتضايق له شوية بدل ما تقول له الأصل المفروض تعمل وتسوي طب هو أنت كمبيوتر بيتحرك يدخل المشكلة يطلع حل أنت بني آدم رابع نقطة be straightforward خليك واضح أو صريح بالرغم ان احنا بنقول خليك حنين وخلي لسانك حلو وخليك حساس وخليك متعاطف انما ما فيش حاجة بتريح الناس قد الوضوح وال والاستقامة الآية جميلة تقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو يعني الجرح اللي يجي من واحد بيحبك أمين لما يبقى أخ بيقول لك انت غلطان في دي هيوجعك وهيضايقك بالكلام بس هو بي عشان بيحبك بيقول لك كده واحد تاني هيغني عليك ويقول لك لا انت مش غلطان هم كلهم غلطانين غاشة هي قبلات العدو ويمكن تكتشف كده مع الأيام ان اللي واضح معاك هو اللي بيحبك حتى لو قال لك انت غلطان خليك واضح مع الناس طبعا بعد الثلاثة الأولانيين ها عشان ما تاخدش دي نمرة واحد تبقى الأعور أعور في عينه مش ده اللي نقصده خالص لا ليها علاقة بالرأفة ولا الرحمة لا نقصد الس- الوضوح والاستقامة والصراحة يعني ما تجملش الصورة زيادة لأن ده ما بيريحش وما بيفتش حد وبيتعب الناس أكتر ما بيريح أحيانا الرحمة تبقى انك تقول الحقيقة زي ما هي مش تجملها قول الحقيقة زي ما هي وطبطب لكن ما تجملهاش زيادة واحنا بنعمل كده مع اولادنا على الاقل ابنك لما بيغلط لما يكون في مراحل التربية ما بينفعش تجامله على الحق ليه لأنك خايف عليه لو اعتبرت الكذب بتاعه شطارة وفهلوة هيكذب عليك بكرة وهيضيع نفسه فانت بتقول له هو طفل صغير بس دي كذبة ده ما يص- مش صح فانت لما بتعمل كده بتوجعه صحيح بالكلام بس لانك بتحبه بتعمل كده والمواجهة دي بتريحه طول العمر وبيعترف انه لولا المواجهة اللي حصلت دي في موقف ومواقف ما كانتش حاجات كتيرة اتصلحت في حياته المواجهة دي مطلوبة بس بعد التلاتة اللي فاتوا خليك حساس خليك مساند خليك متعاطف وبعد كده خليك صريح هيقبلوها منك الناس هيقبلوها على عكس توقعاتك أم، معلمنا بولس الرسول له حكاية جميلة مع بطرس على فكرة بولس يعتبر أصغر من بطرس يعني شوية في الدرجة هم طلعوا- طبعا كلهم أساقفة في بعض أو رسل في بعض لكن بطرس عرف المسيح قبل بولس بطرس كان من الثلاثة المقربين جدا لربنا يسوع بولس ده عرف المسيح بعد ما المسيح طلع السماء فبولس متأخر عنهم ويعتقد أن اللي حطوا إيديهم على بولس وعملوه أسقف هم الآباء الأوائل بطرس ويعقوب ويوحنا فالطبيعي كده أنه بولس دايما بيبص لبطرس أنه أبوه الروحي يعني وفعلا قال كده في غلطي قال أنا كنت رحت عرضت الإنجيل اللي ببشر بيه على الآباء المعتبرون أعمدة يعني بعد ما كرز عشر سنين في أوروبا راح كده يدي تقرير لبطرس ويعقوب ويوحنا ي- يوجهوه فكان ده شعوره فعلا إنما وكان بيحب بطرس فعلا حصل موقف غريب في أنطاكيا لما بطرس راح زيارة كده يفتقد أنطاكيا سوريا كان بطرس قاعد ياكل القعدة بقى فيها ناس من أصل أممي من الجماعة الوثنيين اللي اتعمدوا وبقوا مسيحيين فطبعا الأكل إيه بقى أكل عادي بقى مش بقى الأكل اليهودي بقى اللي بالحرف كده ي- يشوفوا لا يكون في حاجة دخلت غلط وهم قاعدين بياكلوا دخلوا ناس من أورشليم كانوا من أصل يهودي من الجماعة المحسوكين اليهود فبطرس يعني زي ما تقولوا قلق واختشى وقام مش عاوز يكمل الأكل لألا يقولوا بياكل أكل مش يهودي التصرف ده كان ينفع قبل المسيح لما بعد المسيح ما ينفعش لأن ما فيش أكل يفرق بعد ربنا يسوع وكل المسيحيين زي بعض خلاص أصل يهودي أصل وثني ما تفرقش أم بولس ما سكتش مع أن بطرس أبوه الروح إنما بولس ما سكتش لأنه بيحب بطرس ولأنه مش عاوز بطرس العملاق ده يعمل حاجة غلط فقال إيه بقى حكى لنا الحكاية في غلطية اتنين قال لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما عليه لوم يعني لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب يعقوب ده واحد من الكبار بقى بتاع أورشليم كان يأكل مع الأمم فلكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان وراء معه راء يعني وقع معاه في الرياء راء ده تق- يعني عربي صعب شوية إنما يعني وقعوا في التمثيلية نفسها باقي اليهود أيضا كل دول مسيحيين في بعض بس هو بيتكلم يهود وأمم على الأصل يعني حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى رياءه ده برنابا ده أبوه التاني بقى ده اللي تلمس بولس المفروض لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وإنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا يعني أنت بقيت مسيحي وعندك حرية وبتاكل راجع دلوقتي عاوزنا نرجع كلنا نبقى يهود بالتصرف بتاعك ده ما ناكلش و- وما نشربش هنا المواجهة على فكرة بطرس ما زعلش وفضلوا صحاب جدا بعد كده لكن تحسوا انه هو ده النضج هو ده الحب الناضج انه مش معنى ان انا بحبك ان انا الاقي حاجة غلط واسكت بس الاول تاني خليك حساس خليك متعاطف خليك مساند ساعة ما تبقى straightforward محدش هيزعل منك ابدا ولو ما عملتش كده حتى هيتضايقوا لا كل الناس مستنيه انك تقول لهم دي بلاش حقهم عليك حقهم عليك كده الحب كده ما توافقنيش على حاجة غلط وبعدين في الآخر اكتشف ان انا ماشي غلط بعد كتير ما قلتليش ليه ما نبهتنيش ليه وانت بتحبني آه على الأقل اسأل نفسك سؤالين عشان تعرف انت بتحب الناس بصدق ولا بتجامل الناس زيادة انت فعلا مهتم بفايدة الشخص ولا لا ولا عاوز تريحه وخلاص في فرق ان انا عاوز اريح اللي قصادي فهاوده في كل كلامه وبين ان انا عاوز افيده دي غير دي اريحه ممكن اريحه على هواه بس اكون بضره افيده اقوى افيده حب انضج ان انا مش بس اريحه اقول له بس معلش مع احترامي لده كله في حته مش مظبوطه انت برضو فيك كذا حتى لو قفش شويه يمكن الكلمة دي هي اللي تفرق معاه وتفيده ده لو بتحبه فعلا اتنين هو انت بتشد وتجري يعني ترمي الكلمة نقد مثلا وتجري ما يهمكش بعد كده ولا انت مستعد تتابع انه يتحسن في الكلمة دي قلت له حل للمشكلة قلت له هساعدك نطلع منها ولا بس شخصت له نفسه لا دي غير دي ساعده انك مش بس تشاور على الغلط انك تساعده يطلع من الغلط آخر نقطة عشان الواحد يبقى more kind يبقى طيب أكتر يبقى لطيف أكتر يبقى رحيم أكتر يبقى شبه ربنا أكتر الناس تبتدي تشوف فينا صورة ربنا الطيب be spontaneous مبادر يعني إيه الآية بتقول حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان أغلبنا بنستنى لغاية ما الناس تطلب مننا ويا وافقنا يا ما وافقناش الشخص الطيب اللي شبه ربنا يبادر بالخير ما يستناش يطلب منه الخير يبادر لغاية ما يبقى طبعه كده سبونتينيوس بقى يعني تلقائيته بقت كده اتبرمج على كده يعني بقى يوزع خير على الكل من غير ما حد يسأله ولا يطلب منه حاجة بقى ده موقفه من الناس طبعه كده بقى شبه ربنا الفرص بتيجي كتير على فكرة قوي فرص تقديم الخير والحب والعطاء والاهتمام وال... الحاجات دي كتيرة قوي قوي كل يوم مع عشرات من الناس بس المشكلة ان الواحد فينا مش مركز في الفرص دي فبتروح منه فرص كتير قوي ياما كلام كان الواحد لو قاله كان فرق مع ناس ويمكن مواقف كتيرة لو كان الواحد عملها كانت رفعت ناس كتير قوي الفرص بتعدي علينا والايام بتجري مننا وخير كتير قوي كان ممكن يتعمل من غير فلوس على فكرة ما بقصدش الفلوس خالص انا بقصد موقف من الناس حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع في قصة السامري الكاهن عدى بس ما, ما هوش طيب هو مش طيب الكاهن ده قلبه قاسي وراه شغل يجوز بالكتير اتصعب على الراجل اللي بيموت في السكة جه اللاوي برضه رجل دين يعني بص له يمكن ما عبروش خالص جه راجل له كاهن وله لاوي ولا بس طيب لطيف ما حدش هيطلب منه الراجل بيموت هنا عمل المبادرة بقى ده طبعه كده فوقف حاله وعطل مشواره وبقى يشوف الراجل ده يتعمل معاه ايه وحط الزيت والخمر نظف الجروح وشاله على الحمارة وخده على الأوتيل ودفع فلوس وقال له هتابعك وهجيلك بكرة اطمن عليه ربنا يسوع بقى مدح السامري وقال هو ده المطلوب مش المطلوب انك تبص على الناس ويصعبوا عليك من الناس من بعيد لا ده اقل جدا من المطلوب مش ده اللي هيخليك طيب زي ربنا ربنا طيب وبيتدخل ربنا شافنا في الهم اللي احنا فيه جد دنيا بتاعتنا عشان يشيل الهم المبادرة دي مطلوبة مننا ان انت تعمل خير من غير ما الناس تطلب تتف... يعني تتطوع الخدمة مش تطلب منك الخدمة وتفكر يا تعملها ما تعملهاش التعبانين حوالينا كتير قوي تقريبا كل الناس بكل الأشكال إن كان شغل إن كان جيران إن كان قرايب إن كان أصحاب إن كان أهل البيت كل الناس تعبانة عندنا فرص كتير قوي نقدم حب ونقدم طيبة ونقدم رحمة ونقدم رأفة خسارة العمر اللي بيجري من غير الحاجات دي. وتلاحظوا اللي احنا بنقول كله بنقوله ده لا يكلف وقت كتير ولا يكلف فلوس مش بنتكلم في كده يمكن اغلبكم ملتزمين بالعشور مش دي القضية المهم قلبك يا ابني اديني قلبك موقفك من الناس هو اللي لازم يتغير البسوا أحشاء رأفات العدو الأول لكل اللي قلناه ده بقى المشغولين يعني لو فكرت فيها كده ايه اللي بيخلينا كلام ما اظنش حد فيكم معترض عليه لكن لو سألت هو أنا ليه مش طيب قوي كده ليه مش حنين ليه مش مشغول بمشاكل الناس كفاية ببساطة لأنك مشغول بنفسك لأنك مشغول بإنجازاتك وطموحاتك أو مشاكلك وهمومك فمضيع عمرك معرفتش تبقى طيب زي ربنا ودي خطر قوي على فكرة لأن هم في السماء ما بيدخلوش السماء غير اللي شبه ربنا فكون في السماء ما لقوكش طيب دي تخوف ما تاخدهاش لايتلي يعني الموضوع يخوف انما لما يلاقي واحد طيب بيحس بالناس بيحس بيتعاطف مع الناس بيسند الناس بيراعي الناس بيعمل حاجة حلوة م- م- مبادر مع الناس ومستقيم مع الناس هتلاقي انك شبه ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين